بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
سيرة أعظم السير السير في التواريخ والبشر والبشر سيد الخلق تاجها تاجها والعلا في اسمه ظهر سيرة أعظم السير السير في التواريخ والبشر والبشر سيد الخلق تاجها تاجها والعلا في اسمه ظهر سلم الكون باسما محمد وحكى باسمه الحجر جمل الله خلقه محمد فتعالى على الصور الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما آمين آمين وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله هذا هو لقاؤنا الثالث مع سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم تكلمنا في اللقاء الماضي عن حال الدنيا قبل بعثة الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم وإذ بها مظلمة كلها ظلمات في ظلمات في ظلمات يغرقون في ألوان شتى من الشرك يعبدون غير الله يظلمون الفقير والضعيف والعبد يحتقرون المرأة إلى ما هو فوق الخيال من الاحتقار حالة مزرية في غاية السوء كيف كان حال المرأة قبل الإسلام حتى تكتمل الصورة تكلمنا في اللقاء الماضي عن العالم من الناحية السياسية والاقتصادية والأخلاقية ولم نأتي على المرأة بما فيه الكفاية كيف كان حال المرأة قبل الإسلام من أجل أن تعرف كل مسلمة كم من الله عليها عندما اصطفاها للإسلام واصطفى الإسلام لها المرأة عند الإغريق جماعة الرومان والإغريق كانت المرأة عندهم محتقرة جدا ومهانة جدا وكانوا يسمونها رجسا من عمل الشيطان وكانت المرأة عند الرومان والإغريق كسقط المتاع تباع وتشترى في الأسواق ليس لها أي حق في الميراث مسلوبة الحرية كأنها ككرسي في أي بيت من البيوت يقول سقراط الذي يعظمه الفلاسفة هذا الفيلسوف الذي درسنا إفلاسه في الثانوية يقول سقراط إن وجود المرأة هو أكبر منشئ ومصدر للأزمة ولانهيار العالم المرأة تشبه شجرة مسمومة بحيث يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا ده كلام مين سقراط سمعت عن سقراط قبل كده فيلسوف كبير سقراط وأفلاطون وأفلوطين في واحد اسمه أفلوطين فعلا أنا لا أمزح سقراط وأفلاطون وأفلوطين وديكارت أنا أشك إذا أنا موجود ولو أنصف لقال أنا أشك إذا أنا إيه دبوس صلى على المصطفى تخيل هذا الكلام حشوا به رؤوسنا حشوا ونحن في الثانوية عم سقراط بيعتبر المرأة زي شجرة شكلها جميل قوي بس إذا اقتربت منها العصافير وأكلت من ثمرها ماتت حالا يبقى بيحتقر المرأة وبينظر لها بنظرة ازدراء ولا بنظرة إجلال سقراط كان بيحتقر المرأة جدا والإغريق كذلك كانوا يحتقرون المرأة كان الإغريق يعتبرون أن الحرية للمرأة في شيء واحد أن تكون عاهراً ولذلك معابد الإغريق ملآنة بتماثيل لنساء عارية تماثيل عند الرومان والإغريق لنساء التمثال ايه عاري تماما أنا رأيت هذا لما سافرت إلى آآ آآ فرنسا وإلى إيطاليا في الميادين العامة تماثيل لنساء عاريات عند برج إيفل ودونا أطلع البرج عقبال عندك فهناك تماثيل لنساء عريان سبحان الله فالمرأة عند الإغريق ليس لها أي حرية إلا في شيء واحد الحرية في البغاء الحرية في العهر عياذا بالله تعالى ولهم أساطير في هذا هم اللي اخترعوا عيد الحب عارفين عيد الحب؟ فلنطين ايه عيد الحب ده ده عيد وثني قديم احياه قس ايطالي اسمه فلنطين العيد اصلا عيد ايه وثني روماني اغريقي قديم وزعم هؤلاء ان هناك الها اسمه كيوبيد اعتقدوا أن هذا الإله المزعوم ثمرة خيانة آلهتهم أفروديت يا سلام عندهم ألف إله من دون الله إله الحب إله الشر إله مش عارف إيه فأفروديت ده إيه عند الإغريق إله الحب ده جه من أني ده هي ده أمه إلهة اسمها أفروديت تزوجت رجلا من البشر فكانت الثمرة مين كيوبيد وفي الأغاني بقى عندنا كيوبيد ويقول لك لما كيوبيد رماني بالسهم سهم الحب وقع في قلبي وبقى حب من أول نظرة كيوبيد ونيجي واحنا في القرن الواحد والعشرين ونحن أمة النبي محمد تلاقي الواحد زي الهل في طول عمود الجامع ده ولكن النهاردة عيد الحب شايل لي دب أحمر وماشي رايح فين يا عم الحاج رايح فين يا جنتل ولك ما تعرفش النهاردة عيد الحب ايه عيد الحب ده لازم اجيب ارنب احمر دب احمر تلاقي الناس كلها بقت حمرة مفيش احمرار اكتر من كده ايه ده احنا عندنا في ديننا حاجة اسمها عيد الحب الحب عاطفة نبيلة والإنسان منا روح وجسد والذي لا يحب هذا جماد أو قطعة حديد بس أعظم أنواع الحب محبة من؟ محبة الله عز وجل شوفوا سيدنا إبراهيم جزاك الله خير ربنا يأمره أن يذبح ولده الوحيد الذي جاءه بمعجزة على الكبر فقدم إبراهيم الخليل محبة الله على محبة الولد وقام يذبح على الفور ما حدش بيتكلم عن حب ربنا ليه هو أعظم أنواع الحب وربنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فين محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فين القلوب المفعمة بحب رسول الله فين محبة الصالحين وعلى رأسهم الصحابة فين حبك للصديق والفاروق وعثمان وعلي وأمك خديجة هذه المرأة البرة الكريمة الطاهرة فين حبك للتابعين أين محبتك للوالد والوالدة مش ده حب مش ده حب يودي الجنة حبك لربنا حبك للنبي حبك للصالحين حبك لأمك وثمرته البر ما كل واحد فينا بيدعي محبة الله ولذلك ربنا فضح الجميع بآية في القرآن قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله ها، فاتبعوني يحببكم الله فميزان الصدق في محبتك لله في طاعتك لمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإلا تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا وربي في القياس شنيع لو كنت صادقا في حبه لأطعته إن المحب لمن يحبه مطيع أو نحو هذا الكلام محبة ربنا محبة النبي محبة الصالحين محبة الوالد والوالدة محبة الزوجة محبتك لزوجتك هذه عاطفة نبيلة في الحلال ما عندناش آه، اقتحام للبيوت من الشبابيك والنوافذ نحن ندخل البيوت من أبوابها لا لا عيد الحب ده بيتكلم عن ايه عن الجو عن الجيرل فريند بيسموها ايه العيال يقول لك الحتة بتاعتي انا خلاص عجزت بقى ما اعرفش الكلام ده والعيال بعدين العيال بتبتكر كل فتره حاجه جديده ايامنا كنا نقول الجو انا ما كانش عندي جو الحمد لله انا ما تعلق قلبي قط الا بزوجتي الحلال فالحمد لله رب العالمين فعيد الحب ده يا بركه عيد ايه اغريقي وثني أحياه قس إيطالي اسمه فلنطين تلاقي واحد زي الهلف كده يقول لك أنت هتعمل لي فلنطينو قول له كتك وكس ده أنت أوحش من الفجل بوطينو فلنطينو إيه خليك مع النبي محمد الله يرحم والدتك يا بتاع فلنطينو أنت نعم المرأة عند الصينيين القدماء كان للصيني الحق في بيع زوجته يا نهار ابيض يعني مراته خنقته يعمل ايه يبيعها وإذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة تورث وتباع وتشترى بل وللصيني قديما الحق في أن يدفن زوجته وهي حية قمة الاحتقار والمرأة عند الهندوس ألعن إذا مات زوجها وأحرقوه يحرقون معه زوجته وهي حية واستمر الحال على هذا حتى القرن السابع عشر لحد 1700 وكسر ميلادي يعني من تلت من 40 سنة فاتوا مش احنا 2014 ولا حاجة يقول من حوالي 50 سنة فاتوا لا 500 سنة 500 سنة فاتوا كانت المرأة في الهند التي تدين بالهندوسية يوم ما جوزها يما- يموت ويجوا يحرقوه يعملوا ايه يحرقونها معه وايه وهي حية قمة الاحتقار شرائع الهندوس تقول ايه ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة يا نهار أبيض شوف بيعتبروا المرأة أسوأ من السم أسوأ من الأفعى أسوأ من الريح المدمرة أسوأ من الموت هكذا ينظرون لها بقمة الاحتقار وبقمة الامتهان يقول الشيخ مصطفى يقول الدكتور مصطفى السباعي لم يكن للمرأة في شريعة مانو الحق في الحياة بعد موت زوجها بل كانت تحرق وهي حية مع جثمانه واستمر الحال على هذا إلى القرن السابع عشر ومع تحريم حرقها بعد القرن السابع عشر إلا أنه لا يحق لها الزواج بعد موت زوجها وتعيش هكذا بلا زوج وإن مات زوجها وهي في ريعان الشباب حتى تموت ظلم واحتقار واستعباد للمرأة المرأة عند الفرس يا جماعة عبيد النيران اللي كان موطنهم الأصلي فين في إيران ونواحيها من البلاد أباحوا للرجل أن يتزوج بأمه وبخالاته وبعماته وبابنته وبأخته أعوذ بالله الزرادشتية مذهب فارسي يزدجرد الملك تزوج من ابنته جوز بنته والمزدكية أباحت الزواج من الخالات والعمات إلى آخره وكانوا يعتبرون المرأة قطاع عام كالكلأ كالمرعى كالماء والهواء والعشب وكانت تنفى المرأة في فترة الطمث الحيض والنفاس في مكان بعيد خارج المدينة يعني كده عاملين عاملين مساكن خارج البلد خارج كل قرية المرأة لما يجي لها العذر تروح تقعد أسبوع هناك ولا حاجة ليه يعتبرونها نجسة أعوذ بالله ولا يجوز لأحد أن يخالطها يعني من الرجال إلا الخدام يقدمون لها الطعام والشراب دي المرأة عند الإغريق والصين والهند والفرس طب والمرأة عند اليهود المرأة عند اليهود إلى الآن في شريعتهم المحرفة لا ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير سبطها يعني إيه ما تورث طيب لو أبوها مش مخلف صبيان خالص تورث بشرط تتجوز واحد من أقارب أبيها من أولاد العمومة عشان ما تنقلش الميراث إلى غير إيه جهة العصبة إيه ده واليهود يعتبرون في شريعتهم المحرفة أن المرأة لعنة لأنها هي التي أغوت آدم فأخرجته من الجنة ولحد النهاردة ممكن تجد مسلم ثقافته ضحلة ممكن يبقى دكتور في الجامعة وما يعرفش كوعه من بوعه يقول لها انتوا السبب يا بنات حواء انتوا اللي طلعتوا آدم من الجنة مع ان القرآن أثبت أن آدم عصى وحواء عصت وأن الشيطان أغوى آدم كما أغوى حواء فهذا ظلم للمرأة ده كلام اليهود مش كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال عن سيدنا آدم فنسي ولم نجد له عزم وقال فعصى آدم ربه فإيه فغوى وهما الاثنين لما تابا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ها وترحمنا لنكونن من الخاسرين آدم يقول أنا غلطت يا رب وكذلك حواء فهذا كلام اليهود وعندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يآكلونها ولا تمس وعاء حتى لا يتنجس وكان بعضهم ينصب لامرأته إذا حاضت الخيمة فيضع أمامها الطعام والشراب ولا يمسها إلى أن تطهر الإسلام ما قالش كده بقى قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني إيه بقى نحبسها زي اليهود كده كأنها كلب أقرب لا قال النبي اصنعوا كل شيء إلا النكاح ده معنى فاعتزلوا النساء في المحيض لا تجامعها وهي حائض إنما أؤكلها ها طبعا أشاربها طبعا أنام أنا وهي في على فراش واحد ونلتحف بلحاف واحد ما في مانع المحظور على الحائض إيه صلاة صيام طواف بالبيت أن تمس المصحف إلا لضرورة أن تدخل المسجد وهذا فيه كلام لكن ده قول الأئمة الأربعة محظور عليها حاجة ثاني ها الجماع احسنت هم دول المحاذير الست طب ينفع الحائض تدخل على انسان يجود بروحه بيموت ينفع تخش عليه اخويا بيقول لي ما تنفعش ليه ما عندكش دليل لا ينفع تدخل طب ينفع امرأة حائض تغسل ميتة ها ينفع ينفع هي نجسة المسلم لا ينجس هي عندها العذر وبالك دم الحيض هو اللي نجس وحيضتها ليست في يدها ما هو سيدنا النبي قال كده لستك عائشة صلى على المصطفى قال ناولين الخمرة يا عائشة حاجة كده زي ش... زي سجادة الصلاة أنا بحاول يعني وبص هيصلي عليه قالت إني حائض قال ليست حيضتك في يدك ولذلك مرة جالي سؤال ضحكني قوي واحدة ايه عايزة تاخد فتوى للإهمال تقول لي مش يا شيخ المرأة وهي حائض حرام تغسل عايزة بقى أسبوع الحيض ده لا تغسل لك ولا تطبخ لك ولا تمسح ولا تنفض لا يا حاجة اغسلي ونشفي واكوي وعيشي حياتك بل يجوز للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض إيه المباشرة كل شيء غير الجماع يعني ينفع رجل يقبل امرأته وهي حائض ينفع طبعا يطبطب عليها وهي حائض يطبطب المحرم عليه الجماع والجماع معروف صلوا على المصطفى معلش من باب العلم لأني بسمع فتاوى شاذة واحد يقول لي طيب ربنا قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض عشان الأذى طب ينفع الرجل يأتي امرأته وهي حائض على أن يكون ب بما يسمونه ها العازل الذكري لا طبعا لا يجوز حرام برضه حرام ليه لأنك إن منعت الأذى عن نفسك وهذا غير مضمون بهذه الوسيلة فهي تتأذى هي غير مهيئة لا بدنيا ولا نفسيا ومش عايزين نعمل زي اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الإبل جملوها نقعد نلف بقى وندور ونخترع كده بقى نمكر وهنخدع ربنا ده هذا شغل المنافقين لا يجوز صلوا على المصطفى ادي المرأة عند اليهود هي اللي اغوت آدم وهي نجسة وهي وفيها ويتشال ويتحط عليها المرأة عند الأمم النصرانية قديما هل رجال النصرانية الأوائل ما رأوه من حال المرأة عند الإغريق وعند الرومان انتشر الانحلال انتشر البغاء في الحضارات القديمة عند الفرس عند الروم عند الإغريق هالهم هذا فاعتبروا المرأة مسؤولة عن الانحلال الاجتماعي الذي وصلت إليه الدنيا فقرروا أن الزواج دنس وأن الأعزب أكرم على الله من المتزوج ولذلك جاء الإسلام فقال النبي لا رهبانية في الإسلام ده المتزوج أحسن من العزب متزوج أحسن قال الملقب بالقديس تروتوليان قال عن المرأة إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان إنها ناقضة لنواميس الله إنها مشوهة للرجل ده قديس وقال الملقب بالقديس سستام المرأة شر لا بد منه الكلمة دي بسمعها كتير تلاقي واحد أهبل كده تقول له اتجوزت يا-" يقول لك "آه، شر لابد منه خيبك الله أو هداك الله قولوا آمين بقى الجواز شر لابد منه ده خير الزواج عبادة سنة الرسل ده ده كلام واحد آه، نصراني اسمه سستام قديس زمان ه- يعني هلك في الدهر الأول قال المرأة شر لابد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكة ومصيبة مطلية ومموهة ايه البلاء المبين ده انا عارف المرأة دي مين يا اخوانا دي امي قالوا لأحد الشباب امك احلى ام القمر ها؟ قال إذا رأيت القمر ذكرني بأمي لا، ده أمي دي كل حاجة حتى لو كانت سودة ونحيفة وجلد على عظم الأم دي لا تعوض فاللهم ارحم أمهات المسلمين عقد الفرنسيون اسمع وع- واعجب واضحك معايا واحمد ربنا على انك مسلم عقد الفرنسيون في سنة 586 ميلادية يعني في زمان شباب النبي محمد النبي بعث سنة كام ميلادية 500 وكام 71 اتولد عفوا 71 الجماعة بتوع فرنسا سنة 586 يعني النبي كان عنده 16 سنة ولا مش كده او يعني دون العشرين عقد الفرنسيون في عام 586 ميلادية أي في زمان شباب النبي مؤتمرا للبحث فيه هيبحثوا في إيه بقى هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان دي بني آدم ولا دي مخلوقة من إيه دي وهل لها روح أم ليس لها روح أمال شغالة ببطارية وإذا كان لها روح فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية وإذا كانت لها روح إنسانية فهل على مستوى روح الرجل أم أدنى منها وقرروا أنها إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فقط شفت نظرة الحضارات المختلفة للمرأة قبل الإسلام ولما كانت المرأة بحسب روايات سفر التكوين التي يؤمن بها اليهود والنصارى أيضا هي التي أغرت آدم فأكل من الشجرة وهي السبب في كل بلاء نزل على بني آدم في هذه الدنيا ناصبوها العداء باعتبارها منبع الخطيئة وأصل الشر كله حتى قال الملقب بالقديس بونا فانتور شكله إيطالي فانتور ده قال إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته والذي تسمعون به هو صفير الثعبان بل أصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عهد الملك هنري الثامن ملك إنجلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد لأنها نجسة ملك إنجلترا هنري طلع قرار بكده ما تمسش كتاب المقدس عندهم ليه يا عم هنري يا ملك إنجلترا قال لك دي نجسة بل إن القانون الإنجليزي لحد سنة 1805 ميلادي يعني من 200 وحاجة سنة كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته وحددوا ثمن للزوجة لا يقل في بيعها عن ست بنسات يعني نصف شلن انجليزي عملوا لها تسعيرة ينفع الراجل يبيع مراته سعرها ما يقلش عن ستة بنس يا أولاد البنس وجاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1078 أن رجلا إيطاليا باع زوجته لآخر على أقساط القسط بنريح الزبون فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط قتله الزوج آه يعني جه في آخر قسطين ثلاثة قال له يا عم البضاعة معيوبة ده انت اديتني ده أنت لبستني في الحيط وبعدين ما اديتنيش ضمان خانقوا قتلوا بل نص القانون الفرنسي المدني نص القانون المدني الفرنسي بعد الثورة الفرنسية على أن القاصرين هم الصبي والمجنون والمرأة شوف حطوها مع مين مع المجانين ومع الأطفال قمة الاحتقار ولم يكن للمرأة الحق في الملكية في شيء حتى الملابس التي تلبس ثم عدلت هذه القوانين بعد طب وحال المرأة النهاردة في الغرب ايه يقول الكلام ده كان زمان النهاردة في أوروبا المرأة بقى بقت وزيرة المرأة المرأة المرأة طيب حالها في الغرب ايه يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتاب المرأة بين الفقه والقانون اشتروه معظم هذه المعلومات منه والدكتور مصطفى السباعي يعرفه طلبة العلم كتاب رائع وليه أكثر من كتاب رائع اسمه المرأة بين الفقه والقانون يعني هذا الكلام الذي سمعتموه ولعل البعض يستغربه منكم ليس من كيسي وارجعوا إذا شئتم إلى كتاب عودة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل المقدم يقول وأما المرأة ده في أوروبا في العصر الحديث فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في الكدح حتى تفوز بلقمة العيش وإذا عاشت مع الوالد فإنها تدفع معه في ثم في فاتورة الكهرباء وفي فاتورة الماء وفي تشاركه في ثمن الطعام وفي إيجار البيت إيه ده ما هذا البلاء المبين يعني الواحد ياخد مراته يشربوا كوبايتين ليمون كل واحد يقوم يحاسب لنفسه مش انتوا بتقولوا لما يكون واحد معاك صاحبك كده ومستغل اه تقول له اجيب لك شاي يقول لك ماشي اعمل لك قهوه زي بعضه هروح اجيب غدا اجيب لك معايا لو ما كنتش تحلف مفيش مرة هو قال لك بقى اجيب لك انا حاجة استقطاع يعني فانت زهقت منه قلت له بص يا عم احنا من هنا ورايح هيبقى نظامنا مع بعض ايه انجليزي مش بتقولوا كده يعني ايه بقى يعني نظامكم انجليزي يعني كل واحد ايه مع نفسه فيشربوا كوبايتين ليمون يقوم الراجل يحاسب على كوت- كوبايته وهي تحاسب على كوبايته ايه ده الكلام ده لا يعرفه العرب حتى الكفار من العرب ده دعار بقى انا اكون راكب مت- اتوبيس مثلا او المترو والاقي جارتي مش مراتي ولا جارتي راح تقطع تذكره لا لا عيب هقطع لك انا انا ادفع على التذكره ده كلها كام 2 جنيه ولا بقت كام دلوقتي ما اعرفش ها يعني مش مش كده ولا ايه عيب بقى بنتي عايشة معايا تدفع معايا في فاتورة الكهرباء والمية وكذا وكذا و18 سنة شوفي لك شغلة يلا بره اصرفي على نفسك اتصرفي ولذلك عم البغاء وشاعت الفوضى أيوة صحيح في حضارة مبهرة نظافة احترام للوقت تقديس للعمل نظام كل ده جميل وكل ده في الإسلام لكن الجانب الأخلاقي في أشياء فيها منهار الشذوذ في أوروبا بعض البلاد في أوروبا أباحت للرجل أن يتزوج من رجل بالقانون الخمر على موائدهم كالماء على موائدكم أعزكم الله أعزكم الله نكاح المحارم نكاح الدواب إيه القرف ده العري اللقطاء بالملايين اللقطاء بالملايين الصور العارية تباع مجلاتها على الأرصفة هكذا السينمات تعرض هكذا الأفلام الإباحية هكذا هذا البلاء يتهارجون كالحمر في الشارع والله كنت في في احد المرات في ص- في بلد من, من هذه البلاد والراجل واقف على محطة الاتوبيس وعمال يقبل في المرأة وتقبله يخرب بيتك ما هذا ضحكوا عليها وقالوا أنت الآن حرة وصدق فيهم قول الشاعر إيهن عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان لست نورا بل أنت نار قد جعلت الإنسان كالحيوان المرأة عند العرب قبل الإسلام عند أجدادنا بقى وسع يا جدع كان حالها أسوأ كانوا يئدون البنات كان في رجالة لما يجي يتجوزوا يشترط على زوجته إذا ولدت بنات أستحي واحدة وأقتل واحدة ده كده ده راجل إيه متفتح مش هموت كل البنات بس نتفق أول بنت أنا هقتلها التانية هسيبها لي الت- هقتلها التالتة وهلم جرى تيجي المرأة يا ولدها يأتيها المخاض وتضع يوم أبو البنت واقف بره ها أو أبو زوج المرأة جابت إيه إذا قالت جاءت بذكر فرح واستبشر وأعلن هذا وافتخر و... طب وإذا جاءت بأنثى قال تعالى وإذا بشر أحدهم ها بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من إيه من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون مع أول نفس لها في الدنيا تدفن في التراب وهي حية وربنا شنع عليهم فقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ليه كده قالت القابلة لأعرابي أبشر فقد وضعت امرأتك بنتا قال والله ما هي بنعم الولد نصرها صراخ وبرها سرقة العرب الجهلة الحمقى قبل الإسلام كان أكثرهم ينظر للمرأة هذه النظرة جبت بنت قال لها يا نهار أبيض بنت والله ما هي بنعم الولد ليه يا عم نصرها صراخ لما تشوف ابوها بيتضرب وتحب تنصره هتعمل ايه هتقول يا لهوي نصرها صراخ وبرها سرقة ولما تحب تبرني هتسرق من فلوس جوزها هك- هذه نظرة سوداء حمقاء كانت في بعض أجدادنا وكانوا يقتلون البنات وبعضهم كان يقتل البنات والذكور كانوا يقتلون الأولاد لعلتين خشية العار أو الإقطار الإقطار اللي هو الإيه؟ الفقر بنت أو ولد وكانوا يقتلون البنات خوفا من العار هو فقير يقول لك هتجيني بنت مش هقدر اصرف عليها ممكن تنحرف ممكن قبيلة غير علينا يأسروها وتبقى أمه ويبقى عار ممكن فيقتلها خشية الفقر أو خشية إيه أ- العار ولذلك ربنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ده مرة مرة تانية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق في فرق بين الاثنين نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم و... نرزق... نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم والتاني نحن نرزقهم وإيه وإياكم في فرق آه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يبقى الفقر متحقق ولا منتظر من إملاق يبقى في إيه في فقر يقول لك هيجي لنا بقى يزودنا فقر كفاية واد وبنت أسرة صغيرة حياة أفضل انظر حولك فربنا قال لك لا ده الولد ده سبب في زيادة رزقك ولذلك بص رزقك قبل الزواج بعد الزواج زاد بقى عندك ثلاث عيال هو هو سبحان الله أيوة الإسلام لا يصطدم بما يسمى تنظيم النسل بين كل ولد وولد أعني بالولد ذكر أو أنثى سنتين ثلاثة ما يضرش مش مشكلة إنما ضد إيه تحديد النسل أنا عايز عيل واحد بس وسمعت عي واحدة هبلة بتقول لك لازم يطلع قانون اللي يخلف عيل تاني يدفع غرامة خمسين ألف جنيه قلت يا نهار اسود ده كل الشعب المصري هتخش السجن ايه الكلام اللي بنسمعه ده وبعدين هي من عند ربك محسومة ده النهاردة البنت لو اتجوزت وهي عندها 25 سنة بيقولوا ايه اتخطفت اتجوزت صغار وهي صغيرة عقبال ما تجيب لها عيل او اتنين بقت 30 سنة طب بين كل عيل وعيل ثلاث سنين مثلا عدينا ال 30 عقبال ما تجيب العيل الثالث هتبقى يائست من المحيط خلاص البقاء لله بقى فاحنا بنعمل امور عجيبة كده فالعرب كانوا كده زمان يقتلون اولادهم خشية الفقر من الفقر او خشية وقوع الفقر أو من العار في شأن البنات يدفعونها بدافع يقتلونها بدافع الغيرة يتذكر نكاحها أو سفاحها ويخشى تبدل الحوادث ويخشى أن تقع في السبي فيعير بها وبعضهم يشترط على امرأته إذا ولدت أنثى قتلت مرة واست... وتركتها أخرى والحق أن هذه الجريمة لم تكن في كل العرب بل كانت في بعض القبائل زي ربيعة وكندة وتميم وطيء وإلا سيدنا النبي ربنا اداله كم بنت النبي رزق بكم بنت أربعة زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم وفاطمة ولما رزق بفاطمة وهي الرابعة ضمها إلى صدره وقبلها وشمها وقال فاطمة ريحانا أشمها وقال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة هكذا وضم أصابعه ولذلك أنا أقول اللي عنده بنات الجنة في بيته الجنة أقرب إليه من شراك نعله بشرط أن يحسن التربية سيكون لك سترا من النار في الآخرة وهتبقى جار النبي قال من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة هكذا هكذا يعني يبقى جاري في الجنة قال مرة ثلاثة قالوا واثنتان قال واثنتان قال الصحابي ولو قلنا واحدة لقال وإيه وواحد فاللهم ربي بناتنا كما ربيت الصحابيات اللهم أمين يا رب العالمين طب حكاية وقت البنات جت إزاي ذكر الألوسي في روح المعاني ده تفسير كبير جدا بيهتم بالناحية اللغوية أن أول قبيلة وأدت من العرب قبيلة ربيعة وذلك أنهم أغير عليهم فنهبت بنت أمير لهم فخ- فاستردوها بعد الصلح ق- انت عارف العرب كانوا بيغيروا على بعض يحاربوا بعض القبائل وعلى أتفه الأسباب ولا ذكرت لك المرة اللي فاتت حرب داحش والغبراء وحرب حرب عشان ناقة تقعد 40 سنة والبسوس عشان الناقة اللي حصل فربيعة قبيلة أغارت عليهم فسبوا نساء وأسروا رجال وكذا فنهبوا أسروا بنت أمير لهم وبعد فترة وقع الصلح فأراد الأمير أن يسترد ابنته وكان قد دخل بها زعيم القبيلة الأخرى قال خيروها فإن اختارت أن ترجع إلى أبيها فلها ذاك فلها ذلك وإن أبت فاتركوها لي فاختارت من هي عنده على أبيها فغضب أبوها وسن لقومه الوأد ففعلوه وقلدهم بعض قبائل العرب خشية أن يقعوا في مثل هذا العار وقد رووا في هذا أعاجيب منه ما نسب إلى عمر أنه كان يقول رضي الله عنه أمران في الجاهلية أحدهما أضحكني والآخر إيه أبكاني إيه اللي أضحكك هل قال كنت أعبد صنما من عجوة فإذا جعت قمت وأكلت إلهي طب ده معقول أين كانت العقول اللهم ارضى عن الفاروق الإسلام نور يا أخوانا نور نظرتك للحياة هتختلف وتنظر لها بإيجابية إذا نظرت من خلال منظار القرآن والسنة تخيل جماعة بتوع اليابان مع الذكاء ده بيعبدوا صنم صنم بوذا تخيل الهند اللي هو أعظم الناس في البرمجيات بتاعة الكمبيوتر دلوقتي اله- الهندوة ولو كنت فاكرني هندي يا ريتك في تقدم الهند النهارده يعبدوا بقر وفي معابد للفئران والله شفت مقطع فيديو معبد للفئران في الهند الفار مش فار قطة ويجي الكاهن او السادن جايب طبق كبير كده بقى من الفضة ولا مش عارف ايه مليه بأحسن أنواع الفاكهة وأحسن مانجا في العالم موجودة فين؟ في الهند يعني عندهم يجي 100 صنف مانجا حط بقى الفاكهة الموز والتفاح ومش عارف ايه وايه وايه مليان الطبق كده ليه؟ طعام الفئران وإياك أن تذعر الفقر اوعى تقول له هش اوعى يقعدوا ياكلوا وبعد ما ياكلوا الناس ياخدوا بقايا الفاكهة التي أكلت منها الفئران دي بركة بقى وسع يا جدع ده لحد النهاردة الكلام ده لا حول ولا قوة إلا بالله ما هذا طب ده اللي بي- بيضحكك يا عمر رضي الله عنك وايه اللي بيبكيك ذكر أن امرأته ولدت له ابنة فحفر لها حفرة حتى يئدها وإذ به لما حملها ليلقي بها في الحفرة إذ بالطفلة ب- ب- ببراءة تنفض التراب عن لحيته كلما تذكر هذا بكى والإسلام على أي حال يهدم ما قبله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم يحفظ قصة عمنا أبو حمزة الضبي عارفين أبو حمزة الضبي الراجل العرب ده اللي مراته كان متجوز واحدة كل خلفتها بنات أم قال قالوا له اتجوز واحدة غيرها يمكن ربنا يديك منها صبيان مع ان المرأة ليس لها علاقة بالذكورة ولا بالايه بالانوث والرجل نفسه لا يستطيع ان يضبط هذا الامر كله بيد من بيد الله لكن الاصل الاصل في التذكير وال- والتانيث بقدر الله ربنا وضع السبب في ماء الرجل مش في ماء المرأة الحاصل عمك ابو حمزة اتجوز واحدة ثانية جابت له صبيان ساب ام فاطمة وبقى ليل نهار قاعد عند ام عتريس فالست ام فاطمه دي بقى ذكيه دخل عليها مره كده وهي ترقص ابنتها بتلعبها كده وتقول ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا يا سلام عتابهم حلو عارف لو النهارده كانت ردحت له مش كده حتى عتبهم حلو ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين تالله ما ذلك في أيدينا بل نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد زرعوه فينا وإنما نأخذ ما أعطينا إلى آخره ففطن أبو حمزة إلى قبيل فعله إلى قبيح فعله ويعني أصبح يأتيها كما يأتي أم الصبي وحاول أن يعدل بينهما يعني كان في العرب عقلاء لا يئدون البنات كرسول الله محمد كأبي بكر رضي الله عنه بل كان في العرب من يفدي البنات ناجية التميمي كان يتلمس ده قبل الإسلام كان يتلمس من مسها المخاض من النساء بس يعرف الست اللي حامل وهتولد الأسبوع ده مين يبعت لها مراته مثلا فتغدو إليه فإذا وضعت بنتا استوهبها من أبيها مش انت عايز تقتلها عشان العار لا هتعيش عندنا وانت بقى عارف بقى الكرم وال... والسيادة والسؤدد والفلوس والكذا يستوهبها من أبيها إن كانت بنتا يبذل له في سبيل ذلك بعيرا وناقتين عشراوتين يقول له ما تقتلهاش انت مش عارف تصرف انا هصرف عليه خايف من العار في حمايتي وفي كذا وفي كذا وزي بناتي تعيش مع بناتي وهديك مقابل انك ما تموتهاش ناقة آه، بعير عفوا جمل وناقتين عشراوتين يعني كل ناقة ايه حبلى بفصيل فكان بعضهم يرضى بذلك فجاء الإسلام وقد افتدى هذا الرجل أربعمائة وليدة الله وربنا يقول ومن أحياها فكأنما إيه أحيا الناس جميعا كان في عقلاء وقد أسلم هذا الرجل روى أبو عبيدة أن صعصع وفد على رسول الله في وفد بني تميم قال وكان صعصع منع الوأد في الجاهلية فلم يدع تميما تئد وهو يقدر على ذلك فلما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أوصني فقال له أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك يعني الأقرب فالأقرب قال زدني يا رسول الله قال احفظ ما بين لحييك ورجليك قال صلى ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء بلغني عنك أنك فعلته الناس بيتكلموا لك عملت حاجة حلوة زمان ايه الموضوع قال يا رسول الله رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدري أين الصواب غير أني علمت أنهم ليسوا عليه فرأيتهم يئدون بناتهم فعرفت أن ربهم عز وجل لم يأمر بذلك فلم أتركهم ففديت منهن ما قدرت عليه هذا الرجل جد الشاعر الفرزدق عارفين الفرزدق في شاعر اسمه جرير والفرزدق وكان بينهم كده تلاسن وده يذم ده وده يذم ده و- و- وده يهجو ده وده يهجو ده فالفرزدق بيفتخر بجده الذي كان يفدي البنات من الوأد يقول ومنا الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يؤد بيفتخر على جرير بيقول له انت جدك ده ابن مين في مكة انا جدي أحيا 400 بنت خلصها من الموت بفلوسه وحق له أن يفخر وذكر القاسمي في محاسن التأويل أنه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند سليمان بن عبد الملك الأمير فافتخروا فقال الفرزدق أنا ابن محيي الموتى فقال سليمان الأمير أنت ابن محيي الموتى قال إن جدي أحيا الموؤودة وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد أحيا جدي اثنتين وتسعين موؤودة فتبسم سليمان وقال إنك مع شعرك لفقيه عفارم عليك يخرب بيت عقلك يا فرزدق ده أنت مش شعره بس ده أنت فقيه يا واد إنك مع شعرك لفقيه ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل ده ده عم عمر بن الخطاب والد سعيد بن زيد المبشر بالجنة كان يقول لوالد البنت لا تقتلها وأنا أكفيك مؤونتها فيأخذها ويلي أمرها فإذا شبت عن الطوق بقت بنت عروسة كده قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها أنا اللي هجوزها وهجهزها وهصرف عليها كان برضو في العرب عقلاء بس الكثرة الكاثرة قد في ظلمات وفي جاهلية عمياء ومن عادات العرب مع النساء وبه أختم عادات في الزواج كان الزواج أنواع منه زواج كزواج الإسلام أطلب البنت من والدها واديها مهر واعمل إشهار وكل حاجة وده اللي الإسلام أقره ومنه نكاح الاستبضاع ايه نكاح الاستبضاع ده اسمعوا العار هو أن يأخذ الرجل زوجته إلى رجل من الكبراء المشهورين بالفحولة والشجاعة وعراقة الأصل والنسب فيأمرها أن تمكنه من نفسها ليكون لها منه ولد مثله طب في راجل يعمل كده ياخد مراته الواحد من الأكابر لا استبضعي يعني مكنيه من نفسك عشان يطلع الواد زيه يعني في الشجاعة والجسم والقوة وكذا وكذا وكذا هذا- هذا زنا والراجل ده ديوس لا يغار ومنه السفاح يعني البغاء العلني وكان عند العرب في الإماء دون الحرائر ولذلك ربنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إيه تحصنا وكان في بقى أصحاب الرايات الحمر في مكة في المدينة في كل بلاد العرب بيوت خيام عليها أعلام حمراء للبغاء وكان في اتخاذ الأخدان والعشيقات ده في كل زمان وكان عندهم نكاح المتعة برضه وقد استقر الشرع على تحريمه واحد يتجوز واحدة أسبوع يومين ثلاثة ويديها حج وكان في نكاح المبادلة والإسلام نهى عنه اللي هو نكاح الإيه؟ الشغار جوزني أختك أقول لك هجوزها لك بشرط تجوزني أختك فأنا جعلت أخته مهر المين لأختي طبعا ده ظلم المرأة وبيع وشراء في المرأة الإسلام نهى عن ذلك وكان في نكاح زواج يعني أهل الشرف والإباء اللي هو كزواج الإسلام ده زواج الأكابر بقى نعم وكان فيهم آه حاجة غريبة قوي يعني صيحبات الرايات الحمر دول يدخل عليها يا رجل واثنين وثلاثة وعشر فإذا ولدت أنثى الكل يتبرأ منه ولا نعرف فإذا ولدت ذكرا الكل يتنافس فيه أو ذكر هيبقى راجل يزود القبيلة اشتغل في خير يحمل السيف يزود عنا طب وبعدين ينسب لمين ده كانوا يجيبوا راجل اسمه القائف ده زي الجماعة بتوع ال علم ال اللي بتسموه انتوا ايه الوراثة وال فالقائف ده يحط العشر رجالة قدامه كده وينظر في يد الوليد وفي قدم الوليد وينظر في يد كل واحد وفي قدمه ويبص له كده قوي ثم يلحق الولد بأبيه وقل أن يخطئ كان اسمه القيافة وتنقسم إلى قيافة أثر وقيافة بشر وكانوا برعوا فيها جدا وقد صح أن النبي دخل يوما على عائشة وجهه يبرق من السرور قالت أضحك الله سنك يا رسول الله ما أضحكك قال هذا فلان القائف نظر إلى قدم أسامة وقدم زيد وهما ملتحفان بغطاء فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وكان سيدنا آه، أسامة أسود وسيدنا زيد أبيض من القطن وبعض المنافقين حب يطعن فيه يعني ده كان الزواج في الجاهلية في زواج زي زواجنا وفي بقى البغاء وفي الخدينات والعشيقات والاستبضاع و- و- واصحاب الرايات الحمر والبلاء المبين ده وكان عندهم الطلاق غريب قوي كان عندهم الظهار أشد من الطلاق أنت علي كظهر أم دي بقى إيه لا منها تفارق وتذهب إلى بيت أبيها ولا منها إيه تتزوج تبقى زي البيت الوقف إلى أن نزل حكم الظهار في الإسلام واعتبره الله منكرا من القول وزورا وأنزل له كفارة ده كان من ألفاظ الطلاق عندهم كان أشد من ألفاظ الطلاق وكان الطلاق عندهم لا حد له يعني طلقها 600 مرة ويرجعها فنزل القرآن فقال الطلاق مرتان يعني بعدهما رجعة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان التالتة دي بقى ليس بعدها إيه رجعة وكان الزواج عند العرب لا سقف له الإسلام جه واحد متجوز عشرة واحد متجوز عشرين لا سقف له فجاء الإسلام فحد العدد وضع ضوابط وقيود صعبة لمن أراد أن يتزوج فوق الواحدة ولا يزيد على الإيه؟ الأربعة قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وكانت المرأة لا ترث بل تورث من يرثها الابن الأكبر يعني إيه يعني ينفع واحد يتجوز مرات أبوه قبل الإسلام ولذلك القرآن قال ولا تنكحوا ما نكح ها، آباؤكم من النساء إلا ما إيه ما قد سلف يبقى كان موجود أول ما الراجل يموت أول واحد من أقاربه من العصبة يذهب إلى بيته ويطرح على امرأته ثوبا تصبح له كرسي كرسي في البيت ولا لها قيمة ولا تمن كانت تورث ولا ترث هكذا كان حال المرأة في الجاهلية قبل الإسلام فلما جاء الإسلام كيف كرم الإسلام المرأة كيف رفع الإسلام الضيم والظلم عن المرأة ده بقى عنوان اللقاء القادم إن شاء الله بالتف- بتفاصيل التفاصيل أسأل الله عز وجل الذي أكرمنا بنعمة الإسلام أولا أن يثبتنا عليه وأن يرزقنا الجنة آخرة فإنه القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فاللهم يا من أحسنت علينا بالإسلام من غير أن نطلب أحسن علينا بالجنة ونحن ليل نهار ندعوك بها يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا آمين سيرة أعظم السير السير في التواريخ والبشر والبشر سيد الخلق تاجها تاجها والعلا في اسمه ظهر سيرة أعظم السير السير في التواريخ والبشر البشر سيد الخلق تاجها تاجها والعلا في اسمه ظهر سلم الكون باسما محمد وحكى باسمه الحجر محمد جمل الله خلقه محمد فتعالى على الصور محمد